السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد تكلمنا عن لقاء الأحبة ليوسف وإخوته فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم قلنا توقفنا عند هذه الآية وقلنا إن قد إيه إن يوسف كان دقيق الأدب مع الله سبحانه وتعالى حتى أنه بدأ بالفضل قبل أن يذكر البلاء ذكر ذكر العطاء والنعمة قال أحسن بي قبل ما يقولي وأنا خرجت من السجن فيذكر الإيه البلاءات أولا ففي ناس كده سبحان الله يقول لك أنت ما شفتش أنا وقعت على الحيطة وانكسرت ورحت اتجبست وبتاع وخفيت الحمد لله يا خفيت دي الحمد لله في الآخر خالص ما أول ما يقابلك إيه أخبارك قول له الحمد لله ربنا شفاني وعافاني من إيه؟ اصلا انا كنت حصل لي كذا وكذا وكذا في فرق الهون اللي اتقال الاول ديت من ايه من رقة قلب الانسان وتركيزه سبحان الله اخرجني من السجن مش عاصر الخمر هو الذي اخرجني لما ذكرني يعني. ولا امرأة العزيز لما اعترفت مش هي اللي اخرجتني كل ده يوسف لا يلتفت إليه ويلتفت إلى شيء آخر وهو أن الله هو الذي أخرجني أن الله هو الذي جاء بكم أن الله هو الذي نزغ الشيء هو الذي أذهب نزغ الشيطان الذي كان بيني وبين إخوتي سبحان الله من بعد أن نزغ الشيطان طيب هو شرح التفاصيل نزغ في إيه وقال إيه لا في بعض الناس عنده مغرم إغرام كده عشق إنه إيه إنه يحكي المعاناة طيب ليه ليه يحكي المعاناة استجلابا لعطف الناس في واحد كده يقول لك اصل انت ما تعرفش اللي حصل ايه اللي حصل لك ده انه بقى يحكي لك وانا كنت واحنا صغيرين دخلهم كلهم مدارس خاصه وانا خدت المدارس العامه وكلهم كانوا يروحوا مع العيد ويجيب لهم لبس وانا ما كانش يجيب لي لبس وانا في يوم يوم العيد ضربني يحكي لك تفاصيل من أيام ما كان صغير وأنا فاكر هو والدي طول عمره كده جينا دخلنا الجامعة زوج إخواتي كلهم قبلي يا ابني ما هو أكبر منك لا ما هو أحمد أصغر مني بسنة يا سيدي أحمد كان محبي كان قدر يعني إن هو اتجوز بنت عمه بسرعة ده إنك تبر ما فيش هو عاوز يحكي لك تفاصيل تف... طب أنت فين دلوقتي؟ الحمد لله اداني فيلا واتجوزني يا يعني والدك تاب والحمد لله وأناب لا بس هو كان عاوز يحكي لك حواديت كتير عشان ايه عشان يجلب معاناة الناس وللأسف الشديد من لا يفقه الأنثى يقع في كثير من الإشكالات لأن الأنثى تحب هذا الباب تحب تحكي تفاصيل كتير ولذلك لابد أن تسمعها فلازم تشعرها أنك تسمعها أما تشعرها أنها تسمع المعاناة ديت واللي حصل والكلام ده مهما تقول لها احكي لي المفاصل لا التفاصيل تقول لك احنا مش هنخش كده كده في التفاصيل بعد ما تخلص كل حاجة تقول لها ايه طيب في تفصيلة ما اتقالتش تقول لك لا أنا قلت لك كل المفاصل طب والتفاصيل لا حكيت لك أصلا كل التفاصيل وانت نسيت الايه الحاجات الرئيسية خالص ده طبيعة في الأنثى ولن تهذب إلا بوحي في الأغلب يعني الأعم ثم قال حكى وسطر وعنون لقصته كلها إن ربي لطيف لما يشاء وأن اللطيف هو الذي يقدر على الأسباب الخفية أن يأتي إليك بالخير من خلال أسباب خفية إنه هو العليم الحكيم بعد كل العمر ده بيقول تماما كما علمه أبوه نفس الاسمين دول اللي خدهم وهو صغير إنه هو العليم الحكيم يقول إنه هو العليم الحكيم سبحان الله بعد ما ذكر هذا الأمر بدأ وكأنه تركهم ونظر إلى السماء رب قد آتيتني من الملك خلاص ما عادش فيه كلام بقى مع والده خلاص والقعدة خلصت خلاص بدأ ينشغل بمين بالله فذكر الفضل الله فضل الله المادي أولا ثم ذكر الفضل المعنوي ثم التسليم التام الفضل المادي قد آتيتني من الملك حاجة محسوسة الناس كلها شايفاها وعلمتني من تأويل الأحاديث من تأويل الحديث اللي يعني الأحاديث هنا الرؤى الرؤى صح طب هي في رؤية اتعرضت على يوسف ما حكاهاش وما عرفهاش هو وأبيه الرؤية الأولى وأعرفها قد جعلها ربي حق رؤية السجن وقال لل- إيه للشباب الخ... اللي كان منهم واحد اللي بتاع الخمرة ده الخمورجي والتاني قال لهم الموضوع والتالت الملك وقال له ده هي في رؤية ما عرفهاش لكن ما زال يوسف يرى أن علمه هذا أمام علم الله قليل فيقول له من من تأويل الأحاديث مش عشان رأ- أولت لي رؤيتين ومشيت معاك تقول إيه فضل الله العبد الفقير مؤول الأحلام يا أخي قول بعض الأحلام لا سبحان الله مجرد بس ما إيه يقول لك اسأل طنط شوشو دي بفضل الله كل الأحلام بتقولها طب ما طنط شوشو دي مؤهلها إيه قبل كده أولت رؤيتين جت معاهم طب وبناء عليها بقى ان شاء الله لغايه ايه ما الدجال يطلع هتكون هي طنط دي اللي بتأول الاحلام اه ان شاء الله وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض سبحان الله آه، يقدم يوسف الثناء على الله قبل الدعاء وهيجي يدعي دلوقتي يقول له انت ولي في الدنيا والاخره توفني هو ده الدعاء توفني مسلم سبحان الله لكن قبل ما يدعي يقدم ايه الثناء وده أدب يعلمنا إياه يوسف أما تطلب حاجة من ربنا أثني على الله ياخد اللي داخل على الملك يقول له إيه يحكي له يقول له أنت كذا وأنت كذا وسمو الأمير وسمو كذا وسمو كذا فسمو الأمير عارف إنك عاوز تقول إيه حاجة ففي الآخر تقول له إيه إحنا كنا عاوزين يعني إن- نرجو إن جلالتك يعني يعمل لنا ضي- يدخل لنا مية تعين لنا بنتنا أي حاجة بس في الآخر إيه السمو بتاع وتخش على أحمد بيه النايب وتقول له أحمد بيه وإزاي حضرتك وسعادة النايب ومعالي الباشا ومعالي البيه كل الحاجات اللي مجعلصها ديت كلها ده بتقولها ليه؟ عشان في الاخر خالص ان ايه يقدم لك لابنك مش عارف فين ولا بتاع ولا الكلام ده كله وده واحد عادي خالص مخلوق قد كمان انت ما بتحبوش ممكن تكون انت كارهه يعني ومش بينك وبينه داخليا ايه عمار طيب الله جل جلاله هو اهل الثناء انك تثني على الله تمدح الله وتوي- وت- وتثني عليه خيرا وذلك كانت ادعيه النبي كثيرا مبنيه على الثناء إنك تثني على الله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تسأل ما تريد ثم تسأل ما تريد يقول فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا ونعم الولاية هذه الولاية أن الله يكون وليك في الدنيا وفي الآخرة أي في مصالح الدنيا أن الله هو الذي يتولاك أن الله الذي ييسر عملك وييسر زواجك وييسر مع تربيتك لأولادك وييسر لك العمل وييسر لك صلاح البال سبحان الله يا جماعة صلاح البال دي حاجة عالية أوي أصلح بالهم دي مش حاجة سهلة خالص إنك تاخد بال كده يكون إيه هادي في ناس يا جماعة متشيطنة ليل نهار مش مستقر الشغل واخده وطحونة الحياة وبتاع وفي واحد نفسه شغال معاه في نفس الوظيفة وبيروح معاه نفس الوقت وتلاقيه هادي البال وبشوش ويدخل المسجد ونفسه يقعد للشروق ويدخل مسجد بين المغرب والعشاء ويقعد وبعد العشاء يقول الأذكار وتلاقيه نايم كده وهو مرتاح والكلام ده كله كان في ولد مبتلى بشرب الخمر فكان نسأل الله أن يعافينا ويهدي شباب المسلمين فكان بيقول لحد من إخواننا إيه بقول له عاوز أسأل سؤال بس مش عارف السؤال ده ناس كتير بتسأله ولا أنا بس اللي بسأله قال له إيه سؤالك قال له هو أنتوا بتناموا إزاي قال له مش فاهم يعني قال له لا أنت هتيجي تنام يعني بتعمل إيه قال له ما فيش بدخل أحط راسي على السرير وبنام قال له بتنام قال له آه قال له أنا ممكن أدني ست سبع ساعات على السرير عشان أنام سبحان الله في ناس كده اهو ده ظاهرا ده يعني مقضيها وده اللي عامل دماغ دايما ورايق وبتاع والكلام ده كله ده ظاهرا عند بعض الناس لكن شوف سبحان الله محروم من نعمة انت غرقان فيها لا ده انت مسلف ناس كمان ده في واحد كده يقول لك والله انا النهارده المفترض انام 12 ساعة بس انام 6 حد يا جماعة عاوز عاوز مني شوية في ناس بتوزع كده وما شاء الله شخيره معدي الشارع اللي بعد الشارع اللي وراه و- و- ومستكين ورايق وبتاع وان وفي ناس كده سبحان الله يكون معاك في العربية ولا معاك في البيت وكده تلاقيه كده ي- غطس خد له دقيقتين كده وتلاقيه شخير وبتاع انت على طول بادئ وجاهز فتيجي تقول له ايه يا حاج وبتاع يقول لك ايه في ايه ما شاء الله بيصحى بسرعة وينام بسرعة تقول له أصل انت شخرته كده انا لا يا حاج هو انا احيانا وانا بصاحي بشخر يعني فبسمع صوتي يعني ايوه حضرتك عملت كده سبحان الله رغم ذلك انت تحس فيها نعمة الله روقان انك تحط راسك تنام طب دي نعمة شكرت ربنا عليها انت شفتها عشان تشكر نعمة الله عليها مش هتفهمها الا ربنا يعافيك يعني لما تلاقي في واحد يجي يقول لك بقى يسألك ايه حكم اللي انا اخد حبوب عشان تنيمني وبس هتنيمني وتضيع عليا صلاة الفجر اه اما تسمع الاسئلة دي فاقول له طب انت هتاخد حبوب ليه ما فيش والله انا بيجيلي توتر وقلق طول بتاع طب يا ابني ما تعرض نفسك على طبيب والله رحت لو كذا واحد وما فيش حل بس هو في الاخر بيكتبوا لي منوم فانا لو خدت المنوم ده وراحت عليا الفجر عليا حاجة فمن الاسئلة دي تبدأ انت تاخد بالك ايه يا انت يا عم احيانا بتنام الساعة 2 وتظبطه على الساعة 3 و10 وتصحى انت احيانا كمان ما بتظبطوش لكن كمان الساعة البيولوجية اللي ده انت بقيت خلاص ظبطت الدنيا كلها تلاقي ايه سبحان الله تقلق في اذان الفجر تصحى لوحدك في واحد احد الناس هنا في المسجد لا اقول اسمه يعني يقول لي انا بقالي 20 سنة ما ضبطت منبهة لصلاة الفجر عمري ما اظبط منبه لصلاة الفجر صيف شتاء اقول له يعني انت بتنام الساعة كام قال لي في اي وقت انام لازم اصحى الفجر خلاص بقى موعد الدواء موعد حباية الروح قوم خدها خلاص سبحان الله بقى حاجة كده أساسية في حياته هؤلاء فليه لأن الله تولاه فإنك دايما تسأل الله أن يتولاك يصلح بالك يهدئ روعك يسكن قلبك دايما تحس كده إن في سكينة في بتاع شوف اللي عنده ولد دلوقتي في امتحانات ثانوي الواد متوتر والواد مش عارف ايه والكلام ده كله او يا اخي ده لو داخل قبره يتسأل الثلاث اسئله يمكن مش هيكون بالتوتر ده يا جماعه طب ليه ليه الضغط النفسي اللي هم فيه ده سامح الله من آ- من اذى هؤلاء يدمروا الشباب بالضغط بالطريقه ديت وبالتعليم المرعب اللي في ايه اللي يخليهم في هذا القلق وبتاع والكلام ده كله ده الواحد ده اللي بيلعبوا كوره يقول لك لو انت متوتر ما تلعبش ضربة الجزاء دي هتوترنا احنا معاك هتضيعها ليه؟ الكورة دي هتضيعها لانك انت متوتر طب اللي داخل الاختبار في شباب كتير جدا من ثانوية انا اعرفهم ولد طول حياته ناجح والله انا فاكر ايامي انا كان احد اخواننا كان من اشطر الناس وكان دايما يطلع الاول التاني وجه في تالتة ثانوي خلاص في تانية ثانوي ده النجم النجوم شمس الشموس اللي هيجيب إيه يعني ياخد المية في المية بنتكلم هياخد ايه بعدها هياخد درجة المستوى كلها ولا هياخد ايه نص المستوى الرفيع مش عارفين جاب كام جاب 78 78 وكان يعني حاجة رهيبة ايه اللي حصل ان هو سبحان الله ايام الامتحانات كان مرعوب بسبب الضغط الأسري والضغط المدرسين والضغط الضغط الضغط في ناس كده عما بيقلق ويضغط مش هتعرف تخرج منه حاجة الضغط ده الضغط ده الضغط ده الضغط ده شوف هتجيب المجموع هتجيب الطب هجيب لك العربية وهكمل معاك وادخلك اللي انت عاوزه في حياتك مش هتجيب الطب في هنا ميكانيكي بيقول لي يا حاج انا عاوز واحد يساعدني هتروح فيا عيني هو يا حاج ما فيش اما ايه يعني ايه ده حتى في ال- في الاخره في مقربين في اهل اليمين في اهل الشمال واهل الشمال دول فيهم مين فيهم كفار وفي منافقين وفي فساق يا حاج انا من اي المنازل انا هو لا اما في الفردوس لا اما بره خالص سبحان الله وخدعوك فقالوا كليات القمة أنت لا تدري إيه الكلية اللي تنصلح فيها حالها وتع... والله في دكتور هنا في الحي ساب الطب خلاص هو طب أسنان ساب الطب خالص أنا لا أقول إن ده صح يعني بس بحكي يعني هو فساب الطب فبقول له أنت ليه سبت الطب ليه وكده قال لي يا عم أنا هو أنا داخل ليه الطب قلت له عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا قال لي علم ايه سيبك بس من الكلام اللي- موضوع العلم وش هو انا انا اكل عيالي علم خد يا حماد عاوز تاكل عسل والله النهارده مش قدرت اجيب يا عسل فلوس وبتاع والكلام ده كله ايه رايك يا حاجه ما تجيب المرجع ده نقرا منه شويه حتى ايه ان ننام ننام شبعانين في الاخر انا مش هاكله ايه مش هاكله معلومه طبيه انا عاوز اكله اكل عاوز البسه عاوز اعلمه اجيب له منين وانا الشغل اللي متاح دلوقتي ووالده من عليه القوم برضه في المجال المهم هو ايه لم يفتح لي كشغل فتح عياده عنده عياده كبيره وبتاع وهو مجتهد بس سبحان الله يعني ايه بدايه حياته متجوز وبتاع وعاوز شغل قال لي بفضل الله شاركت انا وواحد زميلي مطعم بيقول لي بفضل الله اللي باخده في السنه زمايلي في الطب اللي بقالهم 15 سنه لسه ما شافوش الارقام دي طب انا ليه بقى لا انا اكتفي ان انا ايه في الصحه واحتمال اجي كده زي الموجه بتاع المدارس كده ابقى اعدي عليهم مره من باب ايه عشان بس ايه ما ما انساش ان انا دكتور آه، الدكتور محمد جه الدكتور محمد جه بس عشان احافظ على الايه ال- ال- الامر ده ففي ناس كتير جدا انت لا تدري اين رزقك ممكن يكون رزقك هنا ممكن يكون رزقك هنا شو واحد يدخل تجاره وربنا يمن عليه وينجح انت اهم حاجه عندك حاجه واحده بس ابنك اجتهد ام غير لم يجتهد ده اللي تشغل نفسك بيه تقول يا ابن الحلال انت اجتهد والله اجتهدت وجبت اعدادي اللهم لك الحمد اجتهدت وجبت نووي اللهم لك الحمد انا اهم حاجه عندي ان يكون في جديه الجديه يجي بقى فيها ايه وبتاع والكلام ده كله هذا رزق الله عز وجل لك فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما وده نستفيد منه ان يوسف كان يتمنى الاسلام لأن دين الأنبياء كلهم دين الإسلام سيدنا إبراهيم أسلم أسلمت خلاص فكل الأنبياء الأصل فيهم إن هم إيه على دين الإسلام وشوف كلمة توفني مسلما أنت بتدعي الدعاء ده إن ربنا يميتك مسلم ولا كده كده خلصان إحنا مسلمين بس بنتكلم إيه أي المنازل سن- إيه؟ سنرزق لا يا جماعة في ناس كتير أعلى واحد من المعاصرين من الدعاء اللي هم آخر 100 سنة فاتت أقوى من تصدى للدين الوثنية وعمل كتاب اسمه الإسلام والوثنية وفند الوثنية واتكلم على الإلحاد واتكلم على الكلام ده كله إنسان في غاية العبقرية عالم مشهور جدا لا ألوث المسجد بذكر اسمه هذا الرجل مات مرتدا والكتاب بتاعه إلى الآن بيباع الكتاب ده كتبه خلاص وهو على الإسلام وهو داعي وهو عالم كبير كتب الكتاب بتاعه وألف كتابه كان من أكثر الناس دفاعا عن الإسلام ثم عمل كتاب يرد فيه هو على الكتاب ده وألحد وكفر, وكفر. والسبب إيه؟ مشكلة نفسية حدثت له بينه وبين أحد مشايخ الأزهر وأحد المشايخ لما جه الأزهر عشان يتعلم يعني وهو حكى الكلام ده المهم في النهاية مات كذا وتبرأ أولاده أولاده دعاة تبرأ منه واتدفن في غير إيه مقابر المسلمين والكلام ده فأوعى تكون في يوم من الأيام تفتكر يعني إن الموضوع سلس يعني أنا كده كده ميت مسلم لا يا جماعة شوف يوسف وهو في عز المعاني دي كلها بيقول ايه توفني مسلما انا عاوز اموت على الاسلام فأنت نفس الكلام لازم تموت على الإسلام في ولد كان ركب العربية بتاعته وجاي من الساحل وكان يعني الشباب مقضينها فنسأل الله أن يرحم جميع شباب المسلمين المهم صاحبنا ده جاي ومشغل الأغاني على الآخر وبتاع وكانوا شاربين المهم العربية عملت حادثة والولد ده كان بينازع أحد الصالحين أمثالكم معدي واقف بتاع لقى الناس بيموتوا الولد ده كان أي أكتر واحد فيه كان واحد تقريبا مات وده كان لسه إيه بينازع وفي حركة كده وبتاع فقعد عمال يعني يتكلم معاه وبتاع فقعد يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة الشهد يا حبيبي ومش عارف يقول الكلام ده كله قال له الكلمة دي مش عاوز أسمعها بيقول لي والله آخر شيء سمعته غادر بعده الحياة كان اللفظ ده وهتلاقيه برضه كان اسمه محمد وأحمد عبد الرحمن ولا هتلاقيه عادي يعني من شباب المسلمين يعني بس شفته مات عليه فاوعى تكون فاكر ان الموضوع ده سهل سال الله أن يميتك على الإسلام فهنا هو نبي يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين شوف تواضع يوسف في بعض الناس عم يجي يدعي كده واحد يقول لك ادعنا تقول له ربنا يلحقك بيه وتدخل الجنة في ناس كده تحس ان دعائه معناه كده بس ربنا يمن عليك وتلحقنا الحقك فين في الفردوس فوق احنا دلوقتي ابصر الباب يتفتح لك انت ولا لا لكن يوسف يقول له ايه يا رب في صالحين راحوا انا عاوز اكون فين ولو في المؤخره كده معاهم كده في الاخر الحقني اكون لاحق ليهم والحقني بالصالحين ان كنت صالحا فقد تمنى يوسف صحبتك فهنيئا لك انك لو انت صالح اهو يوسف بيقول ايه الحقني بفلان الصالح ده فكن صالحا شوف الأنبياء يتمنوا وفي بعض الناس للأسف شديد بيحتقن على الصالحين وبيتضايق من الصالحين يا أخي ده الأنبياء بيحبوا الصالحين فكن أنت مثلهم ذلك يا محمد شوف القصة تحس طول القصة دي كانش فيها محمد ولا فيها كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم كل التفاصيل بتاعة القصة دي كانت بتتكلم من أول نحن نقص أدي محمد وبعد كده ذلك بس والباقي كله قصة تانية خالص لكن كان الخطاب تحس كده بنحكي حواديت في الشام ومصر وكده مرة واحدة رحنا راجعين تاني مكة ذلك من أنباء الغيب قصة يوسف دي كلها غيب فما سمعته ودي من دلائل نبوة محمد قاعد بيحكي لهم قصة بالتفاصيل وهو لم يعيشها صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أنت ما كنتش معه وما كنت بجانب الغربية دايما يقول له ربنا كده وما كنت كده انت ما كنتش موجود انت ما كنتش موجود ودي من ايه انت ما كنتش موجود دي معناها ايه لكن تخيل لو انا بألف الكتاب احكي قصة انا ما شفتهاش واقول على نفسي انت كنتش موجود مستحيل في حد يعمل كده فهنا الله عز وجل يريد منا ان احنا ايه نفهم وما كنت لديهم انت لم تكن موجود اصلا يا محمد إذ أجمعوا إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون سبحان الله لماذا ذكر المكر هنا قال أهل العلم كل تفاصيل القصة من الممكن أن يتناقلها الناس إلا جزئية مكر الإخوة المكر كانش هيعرفوا إن هم إيه كان عندهم المكر ده داخليا هو ده الدافع اللي هي المكر بتاعهم ده وتفاصيل المكر الرهيبة دي وإن يسرق فقد سرق أخوه وهم بيقولوها بالمكر ده بل قيل أنهم ماتوا ماتوا ولم يظهروا المكر ده والاحتقان هو كل اللي هيقولوا له وإن كنا خاطئين ده الإشارة يعني احنا غلطنا بس عما يضغطنا عليك شوية لكن كان مكر وخداع وغش لكن الله يكشفه ولذلك إيه؟ رب رب العالمين ذكر لنا في نهاية سورة الطالق أنه يقول فصوى ما هو بالهزل أنهم يكيدون طيب إحنا نعمل إيه هم يكيدون فعل مضارع يفيد الاستمرار كل يوم بيكيدوا إحنا نعمل إيه إنهم يكيدون كيدا فأكيدوا لهم كيدا أنا مكلكش دعوة أنتوا خالص يكيدون كيدا وأكيد أنا أكيد أنا كيدا طب احنا يا رب بس دورك اشتغل ومهل قالوا منتظر وإنا منتظرون نعلم أن لنا رب يكيد لنا لا علينا طالما إيه أنت من أهل الإيمان يكيد لك إذ أجمعوا أمرهم مهما أجمعوا شوف هم أجمعوا أن هم يقتلوه صح؟ قتلوه؟ مش قتلوه أجمعوا أن هم يطرحوه أرضا يخلو لهم حصل؟ ما حصلش أجمعت النسوة أن تخبي على ليه الخبر ويتهموا يوسف عشان إيه؟ يقع في الفاحشة وقع؟ ما وقعش كل اللي هم اللي أجمعوا أجمعوا أمرهم طول القصة والرب جل وعلا لم يكن أمره هكذا عارفين ليه؟ فاكرين في البداية خالص والله غالب على أمره إما الهاء دي عايدة على أمر يوسف والله غالب على أمر يوسف فلن يتم إلا ما يريد أو الله غالب على أمره فلن يغلبه أحد يا جماعة من أسماء الله القهار يعني القهار ما ينفعش يبقى في اتنين قهار صح؟ لأن القهار ده هو الذي قهر كل من سواه يبقى إيه؟ يبقى لو في اتنين يبقى ما ينفعش ياخد اسم القهار لازم واحد بس اللي هياخد القهار يقول لك ده الذي قهر الجميع بس في واحد لسه ما اتقهرش اهو لا يبقى مش اسمه قهار لا يأخذ هذه الصفة إلا واحد أحد فرد صمد فمن رحمة الله ونحمد الله أن لنا رب هو القهار وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمقرون دي كانت الورقة الأخيرة في القصة آخر حاجة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إيه علاقة ده بالقصة دخلنا بقى لمحمد نديله إيه العبر سمعت القصة دي يا محمد آه. مهما تجتهد مهما تتعب الدعوة تحتاج اه حرص ولو حرصت محتاجة حرص محتاجة تعب محتاجة شدة شفقة وحرص على الناس لكن خلي بالك مش كل الناس هتيجي بعض الناس فاكر كده يقول لك اول بس ما انا ان شاء الله هدخل البيت واقول لهم يا جماعه انا هبدا اصلي وابدا احفظ قران وابدا كده فاكر ان هم هيستقبلوه يعني ايه بطلع البدر علينا لا يا حبيبي ممكن يستقبلوك ايه تبا لك لهذا جمعتنا تسمع كلام ممكن مختلف تماما هنا النبي صلى الله عليه وسلم يغرس الله فيه وما أكثر الناس عشان كده ما تزهدش أبدا في القلة القلة اللي تكون معاك دي النبتة البسيطة دي لا تزهد فيها الأمر أبدا ليس بالكثرة وما أكثر الناس اوعى تجتمع ودايما ترتبط بالتعلق بالكثرة وفيها أيضا شيء إنك لو العدد كبر فتحس إن الدعوة نجحت صح تحس إن نجحت بالعدد فيريد الله أن يخبرك ويربيك أن صناعة الدعوة لا ترتبط بأعدادك ولكن أنا الذي أصنعها فلا تزهد وبرضه فيها فائدة أن الدين لا يقوم بالغوغاء الدين مش بالعدد الدين بطائفة مؤمنة على الحق ظاهرة لا يضرهم من خذلهم الطائفة دي طول مكة النبي ظل في مكة كم سنة 13 سنة كم واحد كان معاه من الصحابة قيل 200 واحد 200 دول كتير ولا قليل في 13 سنة قليل صح ده انت بيحضر لك خطبة الجمعة 200 او اكتر فدول قليل طيب راح المدينة ورجع فتح مكة وهو قصدي في حجة الوداع وهو في الحج طلع كم واحد يحج معاه الحج كان كم بعد كم سنة يعني بنتكلم في حوالي ايه تسع سنين تسعة وكسر عشرة خدنا كم سنة كم واحد طلع معاه مية مية وعشرين ألف يقول الزهري مية وعشرين ألف العدد كل ده جه ازاي قال لك ما هو ما كانش معاه 200 واحد في مكة امال كان معاه 200 ايه قال لك كان معاه 200 عمود مع العمارة عم يبقى فيها 200 عمود تشيل فكان معاه الواحد بأمه أما بعد فتح مكة والكلام ده كله العدد بقى عادي كده أعراب والدنيا اللي هي إيه اللي هو بيرتدوا أول ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده ما تنشغلش يقول لك يا أخي شايف سنة كذا كان العدد كله بيقول إيه نريد شرع الله بعدها على طول كله راح فين أيوه مين كله دي العوام دول من العامة ما لا ليس عندهم بصر بالعلم الشرعي وليس عندهم بصر بمآلات الأمور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يبقى أكثر الناس ليسوا بمؤمن ولذلك إذا كنت مؤمنا وأقبلت على الله صرت من النوع النادر المميز في الوجود أنت نوع نادر جدا فصيلتك نادرة شوف النهاردة وإحنا بنقرأ ولكن أكثرهم لا يعلمون صح؟ فكن من القلة التي تعلم دايما هات كلمة الروا... الآيات اللي فيها أكثرهم لا كذا أكثرهم كذا أكثرهم كذا وض- وجمع أكثرهم لا يشكرون خليك أنت من القليل وابعد عن الكثرة دي أكثرهم لا يعلمون فأنت لو اتعلمت الحاجة ديت أنت من الناس اللي عندهم علم نادر وما تسألهم عليه من أجر التعليمات بتاعت الدعوة بقى ليست الدعوة للتكسب شعار الدعوة الأصل فيها أنها لا ثمن لها أصل الدعوة المجانية في سورة صاد ذكر أو الم- عموما الأنبياء أتوا بثلاثة رسائل مركزية ما علمت لكم من إله غيره أي الله عز وجل اثنين ما أسألكم عليه من أجر ثلاثة وما أنا من المتكلفين لأن وما أنا من المتكلفين تيجي في صاد بعد ما أسألكم عليه من أجر ليه لأنك لو سألت أجرا لتكلفت لكي ترضي الناس اللي بيديك راتب مثلا مش ملتحي وجايبك في جامع وبتاع وانت قدرا على المنبر نزلت واحد قال لك يا عم انت الشيخ بتتكلم على السنه وبتاع حكم اللحيه ايه؟ فانت ببص لسيدنا الشيخ صاحب الجامع ازيك يا حاج كل سنه وانت طيب والله اللحيه حاجه حلوه كتير ربنا بيحبها والراجل بيقول لك حكمها ايه؟ حكمها حكمها في الشرع ايه الادله اللي عليها؟ مفيش فتلاقي الراجل ده مثلا فلوسه في البنوك واحد يقول لك يا عم الشيخ البنك اللي بيديك نسبة ثابتة ومش عارف ايه حكمها في الشرع والراجل قاعد هتقول له ايه تبدأ تتكلف انك ايه انك تقول جواب عشان انت تسأله اجرا حتى لو مش بتسأله بلسانك بتسأله بايه آه ده اللي ماسك الصفحة ده اللي بيعمل لك كذا ده اللي بيعمل لك كذا لا خليك واضح يا جماعة أهم حاجة أن تكون جسرا لتوصيل الدين انك توصل الدين للناس مش توصل انت للناس ان بعض الناس كده يطلع على قناة بس انا طلعت اه بس ادام حاجة تت- خلاص انا وصلت اه قول الدين اللي يرضي الناس فينسى لان كان هدفه يصل الناس وما تسألهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين العالمين دول اللي هو العالم ونستفيد ان دعوتنا دعوة عالمية شوف هما في مكة دلوقتي صح وربنا بيقول لهم ان الدعوة دي ايه للعالم وانت قاعد في حي الصفا في مكة وانت قاعد في صح- حي الصفا في مكة واحد بيقول لك ايه للعالم يعني للهند وفارس والشام و... انا هو احنا كده اه ودي مهمة جدا بقى حتى الجماعة اللي بيدرسوا في التدريب في التربية والتخطيط وكده يقول لك انك تبدأ الصورة النهائية في ذهنك ان التفكير عالمي والتنفيذ محلي انت شغال اه على الارض بس نظرتك قدام انت شغال في مكة بس خلي بالك انت دعوتك عالمية هتغير العالم كله ذكرى للعالمين وكأي من آية وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون يا محمد لا تنشغل ان في ان اصل بعض الانسان عم يجي يبقى عنده حرص على الدعوه زي النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين الناس ما تسلمش يبدا يحس بايه؟ هو أصل لو ربنا يديني فكره كده مثلا يعني اقنع بيها الشباب لا لا لا لا اوعى تكون فاكر ان مشكلتك انك مش معاك حاجه واضحه وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها أهو شايفها أهو وهم عنها آه وهم عنها معرضون يبقى المشكلة مش في البينات الواضحة يا جماعة شوف لكن تتخيل في البينة دي إحنا قاعدين كده أنت قاعد كده ومع ناس قلت لهم يا جماعة وأمن ومش عارف إيه وكده والتوحيد ومش التوحيد قال لك لا أو مش إحنا مش مقتنعين أنت مش نبي يا جماعة أنا نبي أنت مش نبي طب عشان اثبت لكم ان انا هات لنا ايه يا سيدي ايه طيب عاوزين ايه عاوزين ايه عاوزين شايف الحته دي اه طلع لنا منها هاي جمل اه هو ده اللي انا عاوزه يعني هطلع لك من ده جمل اه انا عاوز ده يطلع جمل طيب يا عم ماشي هطلع لك من ده جمل ويطلع الجمل تلاقي كده واحنا قاعدين كده في الجمل يروح طالع الجمل من العمود خلاص وقاعد مالي يطوف حواليك كده ويلعب بيه- بودنه فيك انت حاسس بيها ويقول لك دي ناقة الله لأنكم فيها آية واللي يحصل سبحان الله فاستحبوا العمى اه انت دي آية ولا مش آية عشان كده ايه قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ايه خلي بالك القصص اللي انت تعملها دي علينا مش داخله دماغنا لن نؤمن ليك لغايه إيه؟ لغايه ما تعمل كذا او كذا او كذا او كذا او كذا ايه الاخيره دي بقى او ترقى في السماء ترقى كده تطلع قدامنا تبقى انت واقف كده قدامنا تطلع لنا كده زي الاسانسير تطلع فوق فوق فوق خلي بالك ياما اخوه ممكن يطلعوا عارفينها وتعملوها خلاص احنا عارفينك معاك امكانيات تعمل حاجه زي كده لن نؤمن لرقيك عشان تبقى عارف يعني لغايه ايه ما تجيب لنا كتاب وكتاب ايه انا افهمه نقراه يعني مش اي كتاب برضه ما تجيبليش كتاب كده افهمه لا ده انا لازم كتاب ابو جهل اللي جمع الجهل كله اذا بص فيه يفهمه عشان كده النبي قال لهم سبحان ربي اجيب لكم منين انا الكلام ده سبحان الله وكأي من آية فالآية دي مسلية جدا جدا جدا للدعاء انت ممكن تعمل كل حاجة وفي الآخر خلاص ايه تلاقي ناس مش بت... لا تأتي يأتي بهم الله في يوم من الأيام وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون كان في واحد اسمه هويصة ومحيصة دول اخوات بيحبوا بعض جدا من اليهود من اليهود ان شاء الله خمس دقائق اخلص الصورة بس فالاثنين دول كانوا يهود حويصة أسلم محي... آه، حويصة أسلم فلما أسلم هما الاثنين كانوا شغالين عند واحد يهودي وكان تاجر كتير كبير جدا الراجل ده كان دايما يسب في محمد صلى الله عليه وسلم لما أسلم حويصة والراجل ده أتم السب ونقض العهد اللي كان بينهم وبين المدينة وكل شوية يسب النبي فأمر النبي بقتله فمين اللي هيقتله؟ حويصة فقتله فقابله أخوه قال له قتلت الرجل الذي شحم شحم جسدك من ماله يا اخي ده انت لحم ده انت لحم كتافك من خيره شوف شوف الايه هيقول له ايه قال له لقد امرني بقتله من اذا امرني بقتلك قتلتك قال ان دينا يفعل في أخي هذا إنه لدين حق بقول أنا عارف أخويا ده أخويا ده ما كانش بينام أنا ما يطمن عليا إن يتغير في لحظة كده لا ده دين حق طب أنت ظاهرا ده طبش ولا كانت دعوة ظاهرا كده ده كانت دعوة ولا كانت طبش كان طبش الطبشات كلها لكن سبحان الله إذا كان المرء اللي قدامك يريد الحق يهيئ الله له الحق أما حتى تصل الله ده كنت داخل الجامع وبعدين لقيت الشيخ طول فكرهت الدين فارتديت ونسيب القصة دي ونقول للشيخ شفت الآخر ارتد بسببك لا والله لا هو ارتد لأن الله لا يريده وكون ان انا قصرت وعندي تقصير في الاخر خالص لا نيجي نقول بعض الاباء وانت برضو خل... انت اللي خليتيها تمشي كده ايه اللي خلتها يعني اجتهدت امها فاخطات فلها اجر أخ... اخر الموضوع يعني ايه المشكله لما هي زعقت وزودت شويه يعني ان اقول لها شيل انت كل الحاجه ديت وانت اللي متحاسبه هذا ظلم يمرون عليها وهم عنها معرضون مش وهم معرضون وهم عنها بعينها دي يقول لك لا لا مش عاوزين نسمع الكلام ده سبحان الله انا فاكر في اول ما ربنا من عليا وايه وتسننت وحبيت اطلق لحياتي وكده كان في واحد زميلي في هندسه كان كل شويه يقول لي طب والسنه ومتع... انا عارف بقى في الفتره ديت كنت واخد ان انا لا اتكلم مع احد جدالا يعني ما اتناقش مع حد فكنت اقول له ايه طيب بص انت عاوز تعرف الصح فيها يقول لي ايه الدليل وانت اللي انت عامله في نفسك ده بقول له طب بص يا محمد انا مشغول وبتاع وعندنا امتحان ميد ترم وكده انا هقول لك على حاجه تريحك قال لي اقول له خد اسمع ايه الشريط ده فقال لي لا انا عاوزك انت تقول فالمهم ضغطت عليه وقلت له اسمع الدرس ده فقال لي حاضر كان زمان بقى اشرطه الكاسيت وكده خده عدى اسبوع اسبوعين ثلاثه اربعه ما يتكلمش معايا خالص اجي اقول له سمعته فيقول لي هسمعه بعد اسبوعين ثلاثه قلت له سمعته قال لي لا قلت له ليه قال لي خايف اسمعه فبقول له ليه قال لي خايف اقتنع ايوه مشكلتك مش معايا بقى والحمد لله في النهايه ايه ربنا هداه وبقى من الناس اللي إيه؟ من افضل الناس ايه على عسى الله ان يقضي الله الخير حيث كان الان فصاحبنا ده كان اهو هاجس عنده خايف ايه خايف يقتنع خايف يقتنع مفيش مشكلة انك تكون مقصر في شيء لكن تبقى بينك وبين نفسك ان انك ايه مقصر ويا رب عني لكن ما ت- ايه ما تعافرش وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون يخبر الله ان اكثر الناس لا يؤمنون الا هم واقعين إيه؟ في شرك يعني يؤمنون بالله ربا ويكفرون به الها اللي هو بقى شرك الايه الالوهيه يعني. ثم يخوفهم الله من يوم القيامة ومن العذاب أن يأتي بغتة أفأمنوا أن تأتيهم غواشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون الأمن من مكر الله دايما الأمن من مكر الله هو الذي يؤخر الإنسان وهو ده اللي بيديله طول الأمل وبالتالي ضعف العمل نسأل الله العفو والعافية فينبغي الاهتمام دايما بأمور الساعة وأشراط الساعة تحرك القلب وهم لا يشعرون المشكلة ان الاستعداد للمصيبة يخفف ايه يعني واحد مستعد للمصيبة غالبا هيشيل مادتين فهو ايه مستعد ليها فيخفف الواقع عليها لكن المشكلة المصيبة اللي بتيجي ايه وهم لا يشعرون فجأة دي ثم يخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنت خلصت القصة دي يا محمد هو دي بقى هذه اللي انت سمعته ده واللي عمله يوسف والإحسان وقصة ده طريقك يا محمد وطريق من يتبعك هذه سبيلي وسبيلي دي تحس ان هي بتاعتي انا انتماء ومسؤولية الدعوة دي يا جماعة انا منتمي ليها ومسؤول عنها دايما تتعامل مع الدعوة ان هي مسؤوليتك مش الدعوة اصل هم اللي ما فتحوش هم اللي ما قالوش هم لا قال أبو بكر والله لأقاتلن هؤلاء الذين منعوا الزكاة ولو بقيت وحدي لو أنا لوحدي بس لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة بيقول له عمر كده ليه هو بيتعامل مع الدين ده ان هو مسؤوليته هو انا اقول لك حاجه هو ابنك لو جدك ووالدته ما صرفتش عليه هتسيبه لا ليه لان هو منتمي ليك وانت حاسس انك مسؤول عنه فعمرك ما هتسيبه اتعامل مع الدع- الدعوة كده مع الدين كده مع سنة النبي كده مع القرآن كده هذه سبيلي أدعو إلى الله اوعى تدعي لنفسك أحيانا لما تكون كنت مش واخد بالك بعد ما تمجد نفسك لا أدعو إلى الله أدعو إلى الله لا إلى نفسي وأول نفس تدعوها إلى الله هي مين؟ هي أقرب النفوس إليك بين جنبيك وهي إيه؟ أنت على بصيرة أهم حاجة يكون بدعو على إيه؟ على علم على بصيرة أكون فاهم أنا بقول إيه أتعلم العلم في ناس بتشتغل في الدعوة إلى الله بدون علم لا يا سيدي اتعلم أنا ما ينفعش أتكلم في الطب لمجرد معلومات ثقافة لا لازم أتعلم طب عشان أتكلم في الطب أتعلم هندسة عشان أتكلم في الهندسة عشان كده كتير جدا من الناس يقول لك هو الدين ده مش حكر على حد محدش قال إن هو حكر على حد لكن هو حكر على المتعلمين تعلم وأيا كان تخصصك إيه خلاص واتكلم ساعتها تكلم إيه بعلم أنا ومن اتبعني كلما اتبع المرء نبي النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أبصر بالحق وسبحان الله وما أنا من المشركين يبرئ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من الشرك وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وكأن لما جاء كيد النساء في الصورة أراد الله عز وجل أن يذكر وهذا الأمر ويمجد في الرجال قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ودي بقى بالنسبة للجماعة النسوية هتعملوا إيه في دي الذي خلق هو الذي فضل يا أخي، كان نفسنا يا أخي كده يبقى في حد يمثلنا كده في النبوة يمثلك فين في النبوة آه، عشان كده عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا, أفل لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة ولكن حتى الغرب سمولي على مدار التاريخ الغرب اللي هم قاعدين كده كم دولة تديرها امرأة كم دولة تديرها امرأة يقول لك ايه آه مش عارف دولة ايه ودولة ايه ده انت بتجيب اتنين بالعافية وبقى انا بحكي لك بقول لك في اخر 300 سنة دي مش عارف تجيب حد ليه عشان تعرف حتى الغرب لا يمكن المرء ده انه يمكنها بس الولايات العامة لا النهاية لا فكذلك هذه الأشياء نبوة يميز الله بها الرجال خلاص نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض دور أنك تعرف التاريخ وتقرأ وتعرف لأن إيه؟ استدل بما سيكون بقراءتك لما كان فإن الأمور اشتباه أنك تعرف اللي حصل هتعرف اللي جاي فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سبحان الله كل يوم تلاقيها في ال- في- في الدول المسلمة دلوقتي كل واحد شا- فاكر يقول لك ايه احنا مش زي دولة كذا احنا مش كذا وده يقول لك احنا مش كذا ومش عارفين ينظروا عاقبة الذين من قبلهم يا سيدي ما تشوف اللي طلع من ماسورة المجاري ويا سيدي ما تشوف اللي متحاصر ومش عارف يدخل الحمام يا سيدي ما تشوف اللي ات- اللي اتاخد على طريق الاسفلت في طريق ما تشوفوا الناس دي عاقبة الذين من قبلهم لا محدش بيتعظ ثم يقول الله للنبي ولدار الآخرة شفت التمكين بتاع يوسف ده لا الآخرة أعلى خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين يبرد الله قلب المؤمنين بهذه الآية بيقول له إن هي عليك أوقات من الشدة إنك تقترب من اليأس وتظن أن الناس قد كذبوك أو أنك أصلا قد كذبت من منهم أو أنك نفسك حسيت أنك إيه؟ أنت نفسك بتقول إيه غلط وعلى خلاف من الذين كذبوا لا داعي للإسهاب هنا وظنوا أنهم قد كذبوا كل الحسابات المادية في نظرتنا شيء وعند الله شيء آخر شوف ربنا بيقول إيه جاءهم إيه نصرنا لا تبحث عن النصر سيأتي إلى مكانك لا محالة إن كنت تستحقه دورش النا- أين النصر أين النصر لا النصر النصر جاي وعارف طريقه جاءهم جاءهم نصرنا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين مهم جدا انك تسمي المشرك مجرم بعض الناس يقول لك لا لا لا قول له يقول للانسان قول للاخر ربنا قال لنا قل يا ايها الاخر لكم دينكم ولي دين في اخر السوره ولا قل يا ايها الكافرون قل يا ايها الكافرون اخر ايه لقد كان في قصصهم ولا قصته في قصصهم هي قصه واحده بس مليانه عبره عبره ديت يعني امور تعبر بها تاخد الحاجات دي بقى وتعبر بها في حياتك ليولي الالباب في عقله مشكله من لم يعتبر بقصص القران يقول لك لأولي الألباب اللي بيفهموا بس ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أي روايات بقى اللي الشباب بيقرأوها ولا هذه الرواية هذه القصة شوف القصة دي سبحان الله لن ترى نور الوحي حتى تؤمن به ولن تغمرك هدايته حتى تغسلك التقوى ولن تنال رحمته رحمته حتى تخضع لشريعته هنا هتستمتع بالقرآن ويكون لك شفاء ودواء ورحمة وهداية ونورة ونورا وتقوى نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا ويجعل القرآن شفيعا لنا ويرزقنا صحبة يوسف ويلحقنا بالصالحين وأسأل الله لنا ولكم حسن العمل وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم